السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر آم، النهاردة هنقف مع صورة آم، من أهم الصور اللي ينبغي على آه، طالب الالتزام إن هو يتأملها لأن صورة النهاردة آه، بتحطك في وضع اختيار إن أنت آه، مش هينفع موضوع أنصاف الحلول مش هينفع مع دين ربنا سبحانه وتعالى انك تجد في صدرك حرج مش هينفع انك تفضل تتعامل كده ان انت ايه بين البنين سورة النهاردة بتتكلم عن قضية او من اهم القضايا طبعا احنا لما نقول سورة بتتكلم عن كذا ما بنحسمش آه، حاجة او بنتألى على الله سبحانه وتعالى لا احنا بنقول من اهم الحاجات اللي فيها مسألة ان انت تحسم امرك ان انت تختار ان انت لا يكن في صدرك حرج كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه فكره ال- الانسان للدين بالنسبه له لسه في حرج لسه ما خدش قرار لسه ما فصلش للدين فكره واضحه جدا في سوره النهارده سوره الاعراف اللي حتى من اسمها اتسمت بالمكان اللي نسب اليه قوم لم يختاروا او لم يحسنوا الاختيار ما فصلوش اهل الاعراف اهل الاعراف اللي بين البنين اللي وقفوا في المكان اللي في النص برضه وبينهما حجاب بين أهل الجنة وأهل النار وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ركز قوي في كل كلمة في الدخلة دي دخلة الصورة مهمة جدا بالموقف الأشهر فيها موقف أهل الأعراف يعرفون كلا بسيماهم عارفين أهل الجنة وعارفين أهل النار عارفينهم منين لأنهم كانوا لهم علاقة بالاتنين ما نقدرش نقول عليهم فاسدين فساد خالص بعاد عن الله عز وجل بشكل تام لا مش حقيقي لانهم عارفين و... و... ولانهم صنعوا شيئا من الخير في عندهم درجه من درجات الخير بس ما اختاروش لنفسهم ما حسموش امرهم كان دايما في قلبهم شيء من الحرج يا ترى نروح مع دول ولا مع دول ولذلك اهل الاعراف يعني الروايات طبعا كتير في المسألة وال- والخلاف بين أهل العلم يا ترى دول مصيرهم إيه ويا ترى دول مين بعضهم قالوا دول القوم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم قال لا يعني في حسنات اه في حسنات وفي سيئات قد بعض استوت لم تذهب بهم حسناتهم إلى الجنة وقصرت بهم سيئاتهم أن تذهب بهم إلى النار فوقفوا في النص على الأعراف ونفسهم شوف الكلمة اللي بتلخص لك حال الناس دي يوم القيامة اللي ما اختارش صح في الدنيا لازم يخاف قوي من الكلمة دي واحنا بنطرق باب تدبرها قول الله عز وجل لم يدخلوها وهم يطمعون يطمعون دي بقى فكر فيها كويس وتدبرها يطمعون قد ايه انتوا عارفين ان يوم القيامة ممكن يوصل على بعض الناس لخمسين ألف سنة وعلى بعض الناس ركعتين خفيفتين وعلى بعض الناس يعني بيمر بشكل سريع جدا لكن في ناس يوم القيامة بالنسبة لهم خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة ممكن يكون اللي واقف على الأعراف ده مش عارف مصيره لمدة خمسين ألف سنة ده احنا ليلة ال- نتيجة الامتحان الإنسان اللي بيهتم ب- ب- بنتيجته أو الإنسان الف... ال... ال... واعي لمستقبله بتبقى ليلة قاسية جدا نتيجة الامتحان بكرة نتيجة الثانوية العامة نتيجة الجامعة مش عارف. بيبقى مش قادر عشان هو مش عارف لسه نتيجته ما بالك ان واحد قاعد مستني خمسين ألف سنة مش عارف هيخش الجنة ولا هيخش النار باصص على الناس اللي كان عارفهم في الجنة وباصص على الناس اللي كان عارفهم بالنار يعرفون كلا بسيماهم يا ترى انا مع دول ولا مع دول ما انا عارف الاثنين ما انا كنت بشوف الاثنين ما انا كنت ساعات ببقى مع ده وساعات ببقى مع ده ما انا ما اخترتش يا ترى هروح مع مين فيهم فبالتالي بتلاقيه شوف الكلمة بقى لم يدخلوها وهم يطمعون أهل الأعراف الذين لم يحسموا امرهم الذين لم يختاروا سوره الاعراف هي اللي معانا النهارده وهي اللي هنبدا نتكلم ونطرق ابواب آه، بعض اياتها لنتدبرها ونحاول ان نتاملها من اهم الايات اللي في سوره الاعراف واللي بحب قوي اتكلم فيها لما اتكلم في سوره الاعراف قول الله عز وجل واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ واحنا بنخبط على الباب كده في آية فانسلخ لازم نبص على المعنى ده معنى الانسلاخ يعني ايه انسلخ؟ انسلخ بتيجي مع الليل والنهار وآية منهم الليل نسلخ منه النهار السلخ حركة بطيئة تطلع شيء من شيء تاني حركة بطيئة سلخ الشاة يقول لك سلخ الشاة بعد ذبحها يعني ايه؟ يعني بيشد الجلد من فوق اللحم حركة لو حد شد الجماعة بقى الجزارين عارفين الكلام ده أو الناس اللي بتذبح في العيد يقول لك لو شد بسرعة الجلد هي... هيتقطع لازم بالراحة كده لغاية ما إيه يسلت الجلد كده الانسلاخ فانسلخ منها الله عز وجل لما اتكلم عن ترك آيات الله عز وجل شبهها بالحركة دي فانسلخ منها كأن علاقتك بآيات ربنا سبحانه وتعالى اللي بنتكلم عنها وبنحاول نتدبرها دي كأنها المفروض تبقى علاقة زي علاقة الجلد باللحم اه نفهم هنا المعنى اللي كان بيتقال دينك دينك لحمك دمك دينك ده لحمك ودمك اوعى تفرط فيه فانسلخ منها شوف الآية بتقول إيه في الأول كان من أصحاب الآيات واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه مين اللي بيتكلم الله بيقول إيه آتيناه ده ربنا اللي بيشهد لعلمه آتيناه آياتنا بس هو اختار في الأول اختيار سيء قال إيه فانسلخ منها مين اللي انسلخ هو المتهم الأول في الجريمة هو النفس فأتبعه الشيطان الشيطان مرتبته هنا مرتبه تانية فاكرين لما كنا بنقول في سوره النساء واحنا بنتدبرها بنقول و- ان كده الشيطان كان ضعيفا الشيطان يا جماعه دوره ثانوي النفس انا المشكله في البدايه فيا انا انا اللي بنسلخ انا اللي بفرط انا اللي بخلد الى الارض فاتبعه الشيطان دور ثانوي على فكره اغلب الجرائم الكبرى في, في اللي ذكرها القران المتهم الاول فيها النفس فطوعت له نفسه قتل اخيه فايه فقتله تفوع طوعت نفسه طوع له شيطان وما جابش سيره الشيطان هنا فطوعت لها نفسه آه، آه، السامري لما اخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا الهكم واله موسى فناس قال ايه وكذلك سولت لي نفسي سيدنا يعقوب وهو بيكلم ابنائه لما بيقولوا له فاكله الذئب على سيدنا يوسف قال لهم ايه بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل امراه العزيز وهي بتقول وما ابرئ شيطاني وما ابرئ نفسي انا المشكله فيا انا البدايه انا هو اللي اخلد الى الارض هو اللي اتبع هواه هو اللي انسلخ هو اللي قرر يسيب ايات الله والانتكاس بيبقى كده خلي بالك انا وانت ممكن من غير ما نحس نكون انتكسنا داخليا لازم ناخد بالنا انا ما بتهمش حد انا بقول انا انا الاول مش هك... مش هكلم حد عشان ما حدش يزعل انا انا ممكن اكون انتكست وانا مش حاسس انتكست ازاي اصل الانسلاخ ده بيبقى بالراحه مش فجاه مش تاني يوم وليله واحد كان ملتزم وبيصلي وبيصوم وبيزكي وانسان محافظ على اداء الفروض ومحافظ على النوافل وانسان طيب جدا وفجاه بقى بيزني لا ما بتجيش فجاه فاكرين قصه برصيصه العابد واحده واحده بالراحه الاول ندخل لها الاكل طب نستنى اما نطمن انها كلت طب مش عارف ايه واحده واحده هو كده الانسلاخ وكذلك الانتكاس بيبدا داخلي واحده واحده كده وعمال يفك حتى ينسلخ بالكليه هنا بقى يجي دور الشيطان فاتبعه الشيطان العدو المتربص منتظر فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين اتغير اللقب بعد ما كان في الاول عالم ربنا اللي شهد لعلمه بقى اسمه من الغاوين فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها الايات دي بترفع يا جماعه ايات ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان ها- ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين في ناس بتوضع بالقران لما بتسيبه لما بتفرط بيه وفي ناس بترتفع بالقران فربنا بيقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض هو برضه هو المتهم الاول واتبع هواه فمثله كمثل الكلب من اصعب الامثله اللي في القران تشبيه بالكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث هو في حاله لهاث مستمر مش هيرتاح اوعى تظن يا اللي قررت تبعد او قررت تنتكس انك هترتاح لا الراجل ده كان يعلم ايات الله في بعض الروايات ان كان اسمه بلعام بن باعوراء وانه كان من القوم الجبارين ولكنه كان مؤمن وكان يعرف اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب وربنا شهد لعلمه وبعدين اختار انه يساعد قومه على موسى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هيفضل يلهث عمره ما هيرتاح عمره ما هيحس إن هي سلام أنا كده بقيت كويس لا تفتكرش أبدا اللي هتسيب طريق ربنا إنك هترتاح اللي داق هيبقى عارف دايما في حاجة دايما من جوه منغصاه لأنه عارف الحق عارف الصواب من الخطأ دي كانت وقفة مهمة مع آيات الانسلاخ وآيات آه، فمثله كمثل كلب من ضمن الطرقات المهمة قوي اللي عايزين نطرقها على باب التدبر لسورة الأعراف النهاردة قول الله عز وجل وألقي السحرة ساجدين لما شافوا الآية شافوا عصا سيدنا موسى بتأكل ما يأفكون وعرفوا لأنهم دول عندهم علم بالسحر فعرفوا إن ده لا ده ده مش سحر ده تعبان حقيقي ده تعبان ثعبان مبين فألقي السحرة ساجدين ألقي واحنا بنخبط على باب التدبر كده ونطرق عليه لازم نقف مع بناء الفعل ده للمجهول ألقي ما قالوش أو ربنا ما قالش هنا فسجد السحرة في الآية دي لا أنا ألقي ألقي بناء لأن يعني هم حد كأن حاجة قوة حركتهم وألقتهم ألقي السحرة مين اللي ألقاهم؟ رؤيتهم لآية من آيات الله اللي يشوف آية من آيات الله من غير ما من غير ما يتكلف هو نفسه هيسجد اللي فعلا يتامل ايات القران ويحب القران ويقبل عليه زي ما احنا بنحاول ان احنا نغرس نقبل على القران ونقبل على فهمه وتدبره انت اللي هتلقى ساجد الايه اللي شافها الصحراء احنا على فكره بنشوفها كل يوم هم شافوا تحول خشب عروق الخشب اتحولت لعروق نابضه في ثعبان مش كده طب ما احنا بنشوف النطفه اللي هي برضو شيء آه، غير عاقل جماد بيتحول لجنين ورضيع وانسان سميع بصير مش دي ايه ليه ما بنبقاش ساجدين؟ اه الفرق هي دي ايه اللي في العاده؟ تعودنا ما كناش بناخد بالنا لكن ال- الايه اللي شافها الصحراء ال- ايه الفرق بين انا عايزك تسال نفسك السؤال المنطقي ده وانت بتتدبر الايه دي والقي الصحراء ساجدين هو انا ما بقولقاش ساجد ليه؟ هو انا لما اشوف مولود بيولد أنا م- مش سجود الشكر بس لا ده سجود سجود التعظيم والانبهار هو ال- تحول النطفه المخلوق ده مين اللي حولها؟ مش الله سبحانه وتعالى طب ما هم لما شافوا تحول الخشبه لتعبان سجدوا بس احنا اللي اتعودنا واحنا اللي ما عدناش بناخد بالنا الحاجات المهمه جدا اللي لازم نقف معاها قبل ما نسيب الحلقه دي وكالعاده الوقت بيخلص الايه اللي ذكر ربنا فيها او المجموعه الايات اللي ربنا ذكر فيها قصه اصحاب السبت قصه اصحاب السبت قصه معروفه واتكلمنا عنها في حلقات قبل كده لكن النقطه المهمه اللي عايز اقف معاها قول للناس اللي نهوا عن السوء انتوا عارفين اصحاب السبت اتقسموا ثلاثه في ناس نهت آه، في ناس قصدي آه، عصت عصت ربنا واصطادت يوم السبت او تحايلت و- وعملت المعصيه وفي ناس ما عملتش المعصيه بس ما عم- يعني سكتت وفي ناس نهت عن السوء وربنا لما قال ان مين اللي نجا قال فنجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس طب اللي ما نهوش وما عملوش العلماء بقى اختلفوا في بعضهم قال سكت الله عنهم حقرانا لهم لانهم حقروا انفسهم والبعض قال ان هم اتعذبوا مع من عذبوا ويوم القيامه يبعثون على نيتهم في اقوال كتير بس دي مش دي قضيتنا انا قضيتي مع اللي اتكلموا لما جم المثبطين دول يقولوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا اليما قالوا اصل في الكلمه دي بتتقال الايام دي كتير يعني الكلمه دي النهارده لما بتيجي تنصح او ت... او تتكلم في الدين او تذكر الناس بالله سبحانه وتعالى فالناس تقول لك يا عم مفيش فايده الناس بايظه وانت اللي بتعمله ده لازمته ايه وانتوا بتضيعوا وقتكم ردوا الرد اللي المفروض كل حامل رساله بيرده اللي عارف رسالته قالوا معذره الى ربكم اول حاجه انا بعمل كده عشان الله امرني بكده انا بعذر لربنا انا بقول يا رب انا عملت اللي عليا وبعدها قال ايه ولعلهم يتقون جايز هو انت اللي بتهدي ربنا اللي بيهدي فانت ليه تقطع الامل في ناس النهارده بتقطع الامل عن هدايه الناس انت مالك ليس لك من الامر شيء مش شغلتك انت تحاول وتجتهد وتبذل وتقول معذره الى ربكم ولعلهم يتقون عايزين برضو نقف وقفه مهمه جدا وقفه سريعه كده في قول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل مين دول اهل الجنه كل ما في الجنه نعيم مش كده لما ربنا يقول ان من صفات اهل الجنه ونزعنا ما في صدورهم من غل وانت بتقراها كده وبتتدبرها اخوانا آه، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار دي النعيم وفي نعيم تاني نعيم صفاء الصدر ان صدرك يبقى صافي لاخوانك دي نعمه دي جنه في الدنيا ما انت تقدر هنا في الدنيا تصفي صدرك من الغل لو عملتها اصبت نعيم من نعيم الجنه ولذلك ال- الانسان اللي قلبه صافي ده انسان سعيد والانسان الحاقد انسان تعيس الحاقد والحاسد واللي باصص لغيره وشايف ليه احسن مني ليه ده عنده وده ما عنديش ده مش مرتاح في حياته لانه دايما مش شايف الا ما آه، يعني حرم منه من ضمن الحاجات برضو طبعا سوره الاعراف يعني حاجات كتير جدا الواحد نفسه يقولها لكن يعني خلاص ن- نختم عشان طبعا وقت الحلقه خلص ان احنا عايزين برضو آه، نتكلم عن نقطة مهمة اللي كنا بنقولها واحنا بنقدم لسورة الأعراف وبنقول إن سورة الأعراف سورة الحسم وسورة الاختيار ربنا في سورة الأعراف بيقول إيه؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة يمسكون العلماء هنا اتكلموا يمسكون مش يمسكون فقالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى يعني إيه؟ يعني أنت يمسكون ده يعني متمسك جدا وبعضهم قالوا يعني يمسك غيره يمسك يعني إنسان مجتهد جدا وبعدين قال إيه؟ وأقاموا الصلاة طب إقامة الصلاة دي صلاح ولا اصلاح يعني اللي بيصلي ده صالح ولا مصلح صالح بيصلي لنفسه صلاته لنفسه ربنا قال بعدها ايه ان لا نضيع اجر المصلحين المصلحين الصلاح لوحده سوره الاعراف بتقول لك الصلاح لوحده مش كفايه فين اصلاحك في الارض فين دورك في تغيير المنكر في انك انت تبقى انسان مصلح للناس انك انسان إيه، مختلف انك انسان مصلح الحقيقه كنت عايز اخلص بدي بس في نقطه برضو مش قادر مطروق شبابها الفرق بين دي برضو نقطه تدبريه مهمه جدا الفرق بين كلمه الصحراء لما قالوا لا ضيره لما لما فرعون تع- توعدهم فقالوا ايه لا ضيره ان الى ربنا منقلبون و إيه، لما جم التانيين إيه، وسيدنا موسى لما شاف فرعون قال ايه قال كلا ان معي ربي سيهدين ايه الفرق بين هنا وهنا الفرق ان سيدنا موسى عليه السلام كان عنده وعد باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون وعد له هو فهنا قال لازم أنت لكن الصحراء ما كانش عندهم وعد بالنصر في الدنيا فلذلك ما تقلوش على الله سبحانه وتعالى بعض الناس النهارده بيقول لك لا انا لازم يظهر لي تمكين في الدنيا مش شرط انك انت تك- تبقى بس على الطريق لكن انك تتألى على الله سبحانه وتعالى وتصر ان انت تشوف تمكين في الدنيا مش شرط مش ح... تحاول وتجتهد لذلك بس ما تتألاش على الله سبحانه وتعالى حقيقه كلام كتير آه، في سوره الاعراف لكن هكتفي بهذا القدر وان شاء الله تبارك وتعالى مع حلقه قادمه باذن الله من طرقات على باب التدبر استودعكم الله الذي لا تضيع ضائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته